وكلمة مع حبيب قلوبنا الدكتور حازم فليتفضل جزاه الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فطبعا أنا سعيد جدا اللهم بارك كنت شعرف أن الدورة يعني كبيرة بالمنظر ده و... وقوية بالمنظر ده اللهم بارك اللهم بارك آه يعني وفضل ومنة الله سبحانه وتعالى ده من نعمة ربنا علينا احنا دلوقتي اجتمعنا ليه يا جماعة احنا اجتمعنا عشان كتاب الله يعني ال ال الآيات اللي أنا سمعتها منكم آه الوقت والتدبرات دي كده احنا ربنا بيرقينا ربنا بيرفعنا في العبودية ربنا بيرفعنا عنده هو اسمه القرآن الكريم ليه مكتوب كده على المصحف مبارك القرآن الكريم ليه زي ما محمد قال لانك عمرك ما هتزور واحد كريم الا وهيكرمك وهيديك فانت عمرك ما هتدخل المصحف الا وربنا هيكرمك بمعاني هتغير في قلبك وفي سعادتك وفي حياتك عايز يبقى تبقى محصن طول عمرك من اي مشاكل نفسية او اي امراض ما ربنا قال للنبي في بداية البعثة قال له إنا سنلقي عليك قولا فقيل قال له الدين والرسالة دي حاجة تقيلة قوي تقيل يعني يعني معاني تقيلة وتكاليف تقيلة وعلى فكرة يا جماعة كل أهل الدنيا كذلك في نفس العمد ده لقد خلقنا الإنسان في كبد الناس كلها تعبانة والحياة كلها مسؤوليات وانتم كل ما تكبروا كل ما تكتشفوا ان الدنيا دي مكان مش جميل أبدا ومكان مش آمن أبدا ومكان صعب جدا ومكان مليان مشاكل ومليان مسؤوليات وعما تيجوا تخلصوا المسؤوليات بتاعتكم هيبقى خلاص سن الواحد داخل على الستين وما عادش اصلا هو عنده متعة في الحياة بحق وحقيقي نفسه يستمتع بيها بعد ما خلص الكبد والمسؤوليات يا ايها الانسان انك كادح الى ربك الكل هيكدح عارفين يقولك الطبقة الكادحة يعني ايه الطبقة الكادحة اللي بيجيب الجنيه بيطلع الروح فربنا بيقول يا ايها الانسان مش يا ايها المؤمن ولا يا ايها العاصي يا ايها الانسان اي انسان مؤمن كافر انك كان ده توكيد انك كادح يعني مش انك ستجدح يعني ربنا ما جابهاش بصيغه الفعل اللي تدل ان حاجه تحصل وتخلص لا انك كادح ده وصف ده مسمى يعني هتفضل طول عمرك في الكدح ده انك كادح يعني هتفضل لو انت بتاع دين هتتعب عشان توصل لربنا ولو انت بتاع الدنيا هتتعب عشان تجيب الدنيا هي الدنيا دي سكة تعب فربنا عشان كده ربنا قال في سورة النحل وله الدين ايه واصبة يعني ايه واصبة الوصب اللي هو الايه التعب والمشقة يعني ما حدش هيوصل لربنا من غير ما يتعب حدش هيوصل لربنا من غير ما يبذل وله الدين واصبة لن تصل الى الله ولن تصل الى الله الا لما نبقى فعلا مجتهدين في طاعة ربنا مجتهدين في البناء وفي التربية يعني انا فرحان جدا ان في معانا يعني مجموعة في معهد دار الارقم فضل ومنة الله سبحانه وتعالى احنا لسه هنفتح معهد نسائي قريب تاني باذن الله بس هيبقى اعلى شوية دار الارقم هيتفتح منها دفعة تانية يعني احنا عايزين ان, إن كلنا نتعب عشان ربنا نتعب ان احنا نتبنى نتعب ان احنا نحفظ قرآن انتوا الوقت يا جماعة حفظتوا صورة نص صفحة اول صورة نزلت في القرآن غيرت في حياتنا قد ايه غيرت في حياتنا كتير قوي امال القرآن بقى يغير في حياتنا قد ايه يعني السيدة سمية لما ضحت بعمرها عشان ابو جهل ما يقولش كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي بتتعذب وهي بتعذب ابو جهل يشتم في النبي عليه الصلاه والسلام تقوم بصقه في وش ابو جهل ايه المرجله دي ده امراه بألف راجل ده فيقوم ابو جهل قتلها كان نزل من القران قد ايه في الوقت ده ما كانش نزل من القران حزب كامل على بعضه ما كانش نزل من القران عشر صفحات على بعض ولكن هي إنسانة بطلة في القصة قصة احنا انتفعنا من كتاب ربنا قد ايه اتغيرنا القرآن ده يا جماعة يعني انا عايز كل واحد مننا يجيب كتابين يجيب المصحف ويجيب كتاب حياة الصحابة اي كتاب عن الصحابة هتفتحوا كتاب الصحابة هتلاقوا نفسكم مذهولين ومبهورين ايه البطولات دي ايه التضحيات بتاعت الرجال والنساء دي ايه البطولة الجبارة دي ده هو اللي صنع ده القرآن هو اللي خلاهم ابطال يبقى كتاب حياة الصحابة السبب فيها ارتباطهم بكتاب الله فعلى قد ما هنتعب في كتاب واحدة منكم عايزة تبقى داعية إلى الله بكرة واحد مننا عايز يبقى داعية إلى الله بكرة أسهل طريق إنك تبقى داعية إلى الله الارتباط بالقرآن ليه؟ لان انا حضرت درس وعظي جميل جدا فجيت ادي درس بعدها احضر درس تاني حلو جدا جيت احضر بعدها احضر درس تالت حلو جدا خلاص موضوع ما بيخلصش انما القرآن كل ما بترتبط بصورة بتديكي الف معنى في الحياة طب الصورة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها تلاقي نفسك بعد كده بتتكلمي في اي موضوع بنور القرآن تلاقي القرآن منور لك طريقك في بيتك مع اولادك مع اهلك مع صحباتك مع في مجتمعك وانت بتدي كلمة في نازلة زي نازلة غزة وفلسطين الله ينصرهم يا رب ويزلزل اليهود وي- وينتقم منهم بتلاقي نفسك مصدر عطاء مستمر عشان كده الصحابة الصحابة جابوا البطولات دي منين يا جماعة يعني كنت لسه سبحان الله بقرأ عن أبي دجانة أنا مش قادر أتخيل يعني سماك ابن خرشة أبو دجانة أبو دجانة ده يعني خ- كلمة دجانة أبو دجانة يعني صاحب الراية المعصوبة كان اسمه آه، ذو المشهرة المشهرة دي اللي هي الراية العصابة الحمراء اللي كان لما يربطها على راسه يبقى معناه انه داخل يا قاتل يا مقتول ابو دجانة في معركة اليمامة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام صمم عشان يقتحم حديقة الموت على مسيلمة الكذاب اللي معاه رموه من فوق باب الحصن نزل على رجله رجله اتكسرت فضل يقاتل برجله المكسورة يعني فضل لحد ما اتقتل في المعركة يقاتل ورجليه مكسورة جاب الطاقة دي منين جابوا العزيمة دي منين ابو دجانة لما النبي عليه الصلاة والسلام اداله السيف بتاعه في احد وفضل يقاتل في احد اول ما لقى النبي عليه الصلاة والسلام في خطر حضن النبي بجسمه وبقى ظهره عامل زي القنفذ السهام بتاعت المشركين جايه جايه في ظهره وهو مش ما اتحركش من على جسد النبي عليه الصلاه والسلام لدرجه ان بعد سنين الصحابه بيفتخروا بمآثرهم في الجهاد كل واحد عنده بقى مواقف بطوليه في الجهاد فابو دجانه قاعد ساكت وطلحه بن عبيد الله عبد ساكت فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لقد رايتني يوم احد وما معي احد لوحدي الكل سابني ما على يميني الا جبريل ولا على يساري الا طلحه طلحه بن عبيد الله وما كان وما كان سيف ابي دجانه بزميم يعني ابو دجانه واقف بالسيف بتاعه بيقاتل وبيحميني وطلحه بن عبيد الله وسيدنا جبريل مفيش حد تاني يعني انت متخيل انك تقف لربنا موقف مفيش حد واقف غيرك مفيش حد واقف غيرك ايه اللي خلاهم ابطال بالمنظر ده ارتباطهم بكتاب الله ارتباطهم بالقرآن المجيد ارتباطهم بقال الله وقال رسول الله احنا دلوقتي يعني اول آية بس في سورة اقرأ اللي احنا عشنا معاها الفترة اللي فاتت في الدورة اقرأ باسم ربك الذي خلق آية الوحيدة تغير حياتك كلمة اقرأ دي اللي غيرت حياة النبي وغيرت حياة الصحابة وغيرت حياة خديجة بقت سي كانت سيدة اعمال عندها شركة عابرة للقارات بتصدر لي وبتستورد من الشمال والجنوب بتاع الارض سيدة خديجة اخر ثلاث سنين في عمرها عاشت على ورق الشجر لحد ما ماتت متأثرة بالمجاعة بعد شعب ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جابت الهمة دي منين جابت التحمل ان بناتها ياكلوا ورا شجر قدامها ازاي جابت منين ده رضي الله عنه وارضاه اقرأ اقرأ دي قلبت المجتمع عشان كده اول حذف في القرآن كله هو اقرأ اقرأ ايه اقرأ القرآن طب اقرأ سورة البقرة ولا آل عمران ولا المفصل ولا المئين ولا المساني اقرأ ايه في القرآن اقرأ كل حاجة محذوفة عشان همتك تعلى في علاقتك بكل كتاب ربنا سبحانه وتعالى اقري ان لكم فيه لما تخيرون اقري اقري لان القرآن هيغير عزيمتك وهمتك و... ونظرتك و... و... و... واهدافك في الحياة عشان كده كل الناس آه، بتوع الهق وبتوع ال- آه، اللعب في الحياة كلهم شعارهم واحد ائت بقرآن غير هذا او بدل مش هعرف اتعامل مع القرآن القرآن ك... الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كتاب ما, ما بيخرجش منه غير رجاله هو جامعة هارفارد ينفع يتخرج منها واحد فاشل هو جامعة ييل في امريكا ينفع يتخرج منها واحدة فاشلة ما ينفعش الاماكن دي الفشلة ما بيعرفوش يدخلوها ولو دخلوها ما بيعرفوش يتخرجوا منها ممنوع ما بتخرجش غير قادة العالم وقادة المشاريع الاقتصادية العملاقة على وجه الكرة الارضية هي ما بتخرجش المشاريع دي غير كده او القرآن ما بيخرجش غير رجالة القرآن نساء النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا مع القرآن ليه لستن كأحد من النساء مفيش واحدة زيكم في الدنيا المفسرين قالوا بسبب اطلاعهم على عبادة النبي وقيام النبي مما لم يطلع عليه أحد غيره فاقرأ باسم ربك حياتنا هتتغير بسم الله مستقبلنا هيتغير بسم الله وضع فلسطين هيتغير بسم الله هيبقى لينا مستقبل بإذن الله في دعوة ربنا أنا عارف إن مفيش حد قاعد هنا مش نفسه إن يبقى داعي إلى الله أو نفسها إنها تبقى داعية إلى الله انا عارف ان احنا ما فيش في حياتنا غير ان احنا نبقى اصحاب رساله ولكن يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه احنا خدنا في الطب دايما آه، ان اي حاجه في الدنيا آه، فيها acute و chronic acute يعني حاجه حاده يعني خ- م- موقف حرج حد وال chronic حاجة مزمنة على مدى طويل معظم الأمة ما بتفكرش ساعة الأزمات والنوازل زي غزة كده غير بالطريقة ال acute أنا عايز حل حد نجاهد في سبيل الله افتحوا باب الجهاد طب ما فيش باب جهاد إيه، هتعمل ايه والجهاد ما عادش خناقة ده عاد قنابل اسفنجيه وقنابل ذكيه وقنابل غبيه و... ومركافه ب 170 مليون دولار الدبابه الواحده و... و F 16 والجهاد عاد دماغ ما عادش زي زمان دراع عاد دماغ وعاد استعداد وعاد جيوش نظامية وعاد تدريبات وعاد إيه خلاص يبقى نروح المعبر بقى و- ونعمل مظاهرة هناك ما ده الكلام اللي بنسمعه يا إما بقى غير profile picture بتاعي وأخليه غزة العزة وغزة ستنتصر وأقعد أشتم على ال social media كله حلول acute مفيش حد فاهم ازاي يقدر يعمل حاجة للدين ازاي تبقي داعية الى الله بكرة ازاي تبقى مفسر للقرآن بكرة كرونيك اللي عنده خلق وطول نفس انه يقعد عشر سنين من عمره مركز مع القرآن هيبقى داعي الى الله هيقلب الدنيا بعد عشر سنين اي حد منكم هيركز العشر سنين اللي جايين مع القرآن مع دورات التفسير مع المعاهد التربوية مع كثرة قراءة القرآن وتدبر القرآن وأي مبادرة أو دورة أو كتاب في فهم القرآن تجتهد فيه ويجتهد فيه بعد عشر سنين هتبقى منارة للأمة يا جماعة كثير من النساء يقولوا آه، الرجالة بيعرفوا يشتغلوا في الدعوة الرجالة بيعرفوا يجاهدوا طب احنا بنعمل ايه حاجة عظيمة وهمة عظيمة ولكن الكل عنده ظروف يا جماعة احنا كلنا مطحونين في هذه الأيام الكل مطحون في هذه الايام اللي بيوصل مش اللي ما عندوش ظروف والاسلام بتاعنا علمنا ان احنا نبقى رجاله دين ودنيا انك تبقى راجل وانك تبقى بطلة في دراستك وفي بيتك ومع اهلك ومع مسؤولياتك وفي شغلك وفي وفي الدعوة وفي البناء طب الحل ايه عشان اقدر ابقى داعي الى الله بكرة الحل ان العشر سنين الجايين من عمركم تركزوا تركيز جبار في العلاقة مع كتاب ربنا هنقوم وهنقع وهننشط وهنفطر وهننجح وهنفشل وهنمرض وهن... وهنعافى وهنغتنى وهنفتقر وقضية القرآن ما بتسيبش قلبنا وما بتسيبش وجداننا وهنبعد وهنقرب انما مين اللي بيقدر يعمل حاجة للدين آه، اللي بيقدر يعمل حاجة للدين هو اللي بيفكر بالطريقة ال chronic مش بالطريقة ال acute بالطريقة المزمنة المستمرة مش بالطريقة الحادة آه، اجاهد اموت شهيد آه، حد كان بعد كده و- و- و- واقوم ميتة شهيدة آه، وخلاص ودخلت الجنة ويا جماعة الدنيا مش بالمنظر ده ولقد كنتم تمنون الموت احلام بقى واول ما اخد الخبطة كده وايوه اقوم موت بقى والاقي بقى الحور العين في الجنة يا جماعة دنيا يا اخوانا الجهاد في سبيل الله مش بالمنظر اللي الناس فاكراه تقومي بقى تدخلي الجنة وتلاقي نفسك في وزارة وتلاقي احنا من استطاع ان يعيش في سبيل الله رزقه الله ان يموت في سبيل الله اما نقدر ننجح ان احنا نعيش في سبيل الحياة في سبيل الله اصعب مليون مرة من الموت في سبيل الله انا عايزكم كل واحد منكم كل واحدة منكم يحط عزم اكيد ورسالة جبارة في حياته انت لازم تبقى داعي الى الله انت لازم تبقى داعي الى الله أخ- اي واحد طلع قال كلمة بجد في قلبهم اقوى من الف واحد ماسك سيف قصادهم او ماسك مدفع قصادهم يا جماعة الكلمة بتغير دول وبتقوم دول وبتهد دول عايزين نبقى فرسان الكلمة في, في, في, في معارك الإسلام وهيجي الجهاد في سبيل الله و- وإن شاء الله بكرة كل واحدة منكم هتربي لنا صلاح دين أيوبي و- وربنا إن شاء الله يفتح علينا جميعا ولكن عايزين نركز مع كتاب ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق وزي ما قلتوا علق معظمكم على ق- على أكتر آية فعلا بتأثر في قلبي في سورة العلق اقرأ وربك الأكرم كل ما هترتبط بالقرآن كل ما هتقرأ كل ما كرم ربنا يتجلى عليك كل ما ربنا يتجلى عليك باسمه الأكرم أول اسم من أسماء الله الحسنى نزل في القرآن عايز تعرف ربنا كريم قد إيه قرب من كلامه وقربي من القرآن واجتهدوا في تدبر كتاب ربنا وربنا ان شاء الله يغير حياتنا ويغير نفسيتنا ويغير مستقبل الامه بكتاب الله والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين